السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير وينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء فيه البركة والتوفيق لنا ولكم وأن يعافينا وإياكم من كل ضيق ويشرح صدورنا وييسر أمورنا ويثقل موازيننا هذا اللقاء سنتكلم عن قانون الصبر في هذه الأجواء يحتاج الإنسان ليفهم أعمق وأكثر ويحاول بقدر الإمكان يتسلى بالوحي يقول الله سبحانه وتعالى إني جزيتهم اليوم بما صبروا لم يقل الله سبحانه وتعالى بما صلوا ولا بما صاموا ولا بما تصدقوا ولا بما زكوا ولا بما وصلوا الأرحام ولا بروا بر الوالدين بل بما صبروا لأن الصبر هي عبادة أنت تؤديها وظاهرا تنزف وجعا في وجع لكن سبحان الله مع كل هذه النصوص في ناس كتير ما بتقدرش تصبر متفقين معايا ما بيستحملوش الصبر يقول لك لغاية امتى هصبر وتؤلموا مرارة الصبر مرارة الصبر تؤلمه سبحان الله هذه المرارة ستنسى ما أوجعك حينما يحل العوض لما يأتي من الله خلاص انتهى كل ده هتنساه وعلى قدر الصبر يأتي الجبر على قدر الصبر يأتي الجبر والإنسان محتاج إن يعني في أشياء هي بتكون معلومة لكن في فرق بينها تكون معمولة بعد كده لأن كل معلومة أو كل معرفة في العقل هي علم لكن كل معرفة في القلب هي إيمان ولذلك ليس قيمتك بقدر ما تعرف ولكن بقدر ما استقر في قلبك إبليس عارف الحلال والحرام صح؟ ولذلك قاعد بيوز بيؤز ليك أذى ويوسوس ويلبس عليك ويخدعك فهو عارف لكن هذه المعلومة هي في الذهن ففي معارف كتير بتكون في العقل لكن هذه المعرفة إذا استقرت في القلب وشهدها القلب صار لها شأن آخر صار لها شأن آخر فإحنا النهاردة عاوزين نتكلم في حاجات ولا أدري هيكون سمى لقاء آخر ولا لأ لكن لعل إن شاء الله يكون يعني من المهدئات أن الإنسان يرتبط بالوحي ويفهم محركات هذه الأعمال محركات أعمال القلوب ربنا يوفقنا ونتكلم بقى في رمضان عنها بالتفصيل أكثر إن يسر الله ادي واحد واحد ما صبرش اهو بيقول لك ليه بدأتوا دلوقتي وانتوا مش معادكم أربعة وربع المرة الجاية حاضر أبقى حاسب نفسي ومش هبدأ قبلها الصبر اللي يساعدك على الصبر أول أشياء تساعدك على الصبر رقم واحد أن تصبر ولا تنتظر رد فعل من مخلوق أن تصبر ولا تنتظر رد فعل من مخلوق ايه اللي بيخليك تنفو ينفذ صبرك الصبر بينفد امتى وبيضعف امتى انت صبرتي لما حماتك عملت كذا وانت صبرت لما مديرك عمل كذا فانت منتظر بعد الصبر ده ان هو يتغير فلقيته ما اتغيرش فايه اللي حصل مللت الصبر واحبطت حصل لك احباط فالاحباط ده لماذا اتى للتوقع لان التوقع فيه مشكله انت متوقع لما صبرت على والدك او والدتك او ابنائك او زوجتك او عملك او او او ان في رد فعل هيجي منهم مختلف فلما ما جاش الرد ده نفد صبرك ودي اول مشكله هتقابلك في قانون الصبر ومحركات الصبر اول محرك في الصبر انا اصبر لله ولا أصبر ليتغير زوجي ولا أصبر ليحنو علي ولدي ولا أصبر ليتغير علي مديري في الشغل لا أنا بصبر لأن الله قال لي اصبر وقال لي إن في أجر هتاخده يبقى من محركات واخدين بالكم من المحركات اللي العبادة دي إنك تتمكن منها الأول أنت هتصبر ليه؟ واحدة فقدت ابنها خلاص فصبرت فبتقول أنا بصبر بس مش لاقية إن حماتها واقفة معاها ولا إن زوجها مهتم بيها ولا إخواتها ده بيدعموها ولا والدتها واقفة معاها فإيه اللي يحصل؟ وإن سين وصاد ولام وعين مش عزوها إيه اللي يحصل؟ تنهار منظومة الصبر فانهارت لماذا؟ هل انت كنت متوقعة ان هتاخدي بيت الحمد فصبرتي ففلت منك البيت ده فده اللي خلاكي تنهاري لا طب ايه بقى اللي مضايقك ايه اللي خلاكي تتغيري اه انك تعلقت انك متوقع فالتوقعات هي التي جعلت الصبر ملوش زاد واخدين بالكم يبقى من المحركات هذا محرك الايه الاول من المحرك الثاني يبقى انت كده الاول انك تظبط توقعك هو ايه التوقع التوقع أن الله لن يهضم حقا لي ولو مثقال ذرة ده توقع التوقع الثاني إن ممكن أصبر والخلق كلهم ما يتغيروش ويكملوا في الظلم لي واصل لكم الصبر الذي ينتهي بالإحباط هو الصبر الذي يكون من أجل نتيجة محددة في الدنيا طب اديني صابر اهو ماشي حاضر انا هصبر بقى وهستنى ماشي يا عمي ماشي انا دي مستنيك اهو لا انت كده مش صابر واخدين بالكم انت ساكت عشان حاجة تانية بتاع اذا ما الذي يحبطك ويشتت صبرك ويضعف صبرك هو انك تنتظر نتيجة محددة في الدنيا تحدث من أشخاص ما أو في وقت ما أو في زمن ما صابر على طاعة على طاعة الله وينزل يصلي الفجر ويقرأ ورد والكلام ده كله ليه؟ عشان يجيب مجموع في ثالثة ثانوي هكذا اتشحن شحنة معينة من من حد من الناس اللي حواليه قال له أنت تظبط واصبر على الطاعة عشان يديك وهنتكلم في الفلسفة دي بعد خمس دقايق كده إن شاء الله فايه اللي حصل؟ الولد صابر على الطاعه بيصبر يصبر يصبر يصبر انا ما جابش طب ومفيش الا ايه؟ طب بفلوس يبدا يحصل ايه؟ وحشه بينه وبين الصلاه ليه؟ انا كنت متفق معاه ان انا هصبر على الطاعه دي وهو هيديني فما حصلش هل انت اتفقت معاه على كده؟ هل ده كان بينك وبين ربنا عقد بكده؟ يعني في عقد طيب مين اللي اداك العقد ده؟ امي قالت لي كده، طب انا ماليش دعوه بالوالده، ربنا يحفظها لك. لكن احنا نتكلم دلوقتي هل الشرع قال لك العقد ده العقد ده في اتفاق عليه لا خلاص طيب يبقى اذا اللي صدمك واحبطك هو توقعك فهو ده اللي احبط الصبر على الطاعه من المحركات من المحركات ان رصيد الصبر الرصيد بتاع الصبر لا ياتي منك لانك انت ممكن ايه تقولي انا هصبر زي ما صبرت على كذا وصبرت على الانفصال وصبرت على مش عارف الشغل وصبرت وصبرت وصبرت لا لا لا لا لا, لا. رصيد الصبر لا يأتي منك واصبر يا محمد وما صبرك إلا بالله ده شحن انت مش هتاخده منك فيبقى من محركات الصبر أن ترى نفسك جازعا هلوعا لن تصبر إلا إذا صبرك الله سبحانه وتعالى واخدين بالكم يبقى اول حاجه ما تنتظرش رد فعل من الناس لما هتقول لي بس ربنا قال لي ان انا هديك اجر وان ربنا مش هيضيع اجرك او مش هيضيع اجرك قال لك هديهولك في الدنيا ايه ده هو ممكن ان انا ما اتعينش معيده بعد اللي انا عملته ده كله اه امال بقى فين الصبر اه خلاص بقى انت بقى كانك بتتعاقدي مع ربنا عقد بتقول له يا رب انا هعبدك كويس اه عشان تديني الدنيا ايه اللي انا عاوزاها ده اللي بيسموه الاشتراط اللاواعي في ايه في علاقتك بالله كأنك بتشترط مع ربنا تقول له يا رب أنا هشتغل كويس أهو وهلبس الحجاب ومش هكلم ولاد وهذاكر كويس بس عشان أكون معيدة لو ما خدتش المعيدة اه وما اتجوزتش الشاب الكويس اه امال بقى قلت لي ليه اصبري وهديكي فين بقى فين بقى الاحسان فين كذا فين كذا فين كذا فين كذا فين كذا, فين كذا. مشكلة العبد اللي بيفكر بالآلية دي هو انطلق من نقطتين مليانين دربكة النقطة الأولى شعور إن هو بيت... بيتكلم مع قرين شعور الندية كأنه هو في شركة وبيتكلم مع اللي اتفق معاهم الحاجة التانية انطلق من الاستحقاق انطلق من الاستحقاق أنا ليا عندك وديت يعني انحطاط عالي قوي وهنبين ليه انحطاط بعد دقائق ان شاء الله طيب يا سيدي قلت لنا رصيد الصبر هيكون مش من عندي واخدين بالكم اللي عاوزه بقى اتاكد منه هو انا هصبر لغايه امتى أنا عاوز أفهم بقى هو أنا هصبر لغاية إمتى؟ صح السؤال ده الوحي جاوب لنا عليه مش قلت لكم محركات الصبر ديت اللي هيساعدك فيها مهدئات الوحي الوحي بيقول لنا إيه؟ واصبر حتى يحكم الله حتى يحكم الله هو اللي يحكم يحكم إمتى؟ مش بتاعتك لا يسأل عمته فيصبر واصبر حتى يحكم الله صح اتبع ما يوحى اليك واصبر حتى يحكم الله طيب انا عشان اصبر حتى يحكم الله ده وقت مفتوح ولا وقت مغلق ده كده وقت مغلق ولا وقت مفتوح ده امد مفتوح صح بما انك انك ده امد مفتوح نديك اجر مفتوح نديك شيك مفتوح مش مكتوب فيه حاجه يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب زي ما فتحت نفتح زي ما سبتها مفتوحة نسيبها لك مفتوحة فهمتوا ليه بقى هو هياخد بغير حساب لأن ما دانوش يحسبها لربنا هو الحكم هيجي امتى ده في ناس بقى أوحش من كده بعد ما ربنا يحكم هو يعقب على حكم الله رغم ان ربنا قال له لا معقب ولا معقب لحكمه عشان كده يا جماعة كثير من الناس عاجز ويرى انه صابر لا الصبر الصبر ده حاجه تانية خالص انت مش لاقي حاجه تعملها فبتقول انا صابر وبيبان بقى في المؤشرات بتاعتك بيبان قاعد عمال ت- تشتكي طوب الارض وقاعد عمال ت- تعمل لي شوشره وتعمل لي كذا وتسخط وليه وعملت فيا كده ليه و- وعيش الضنك سبحان الله طب انا مش قادر اصبر فعلا اعمل ايه ارفع راسك للسماء او ضع وجهك على الارض وقول له ربنا افرغ علينا صبرا يا رب الصبر مش بيدي يا رب انا مش عاوز اصبر يا رب انا مش عاوز صبر لا عارف لما يبقى معاك كأس فيها عصير حلو المذاق فبتقول له ايه فرغ كله افرغ علينا انا مش عاوزه حاجه في جسمي كله ما يبقاش فيها الايه المشروب ده افرغ علينا صبرا وما قاله انسان بحضور قلب وانكسار الا ووجد اتساع ولا بد لان الله الواسع الله الواسع سبحانه وتعالى وسع كل شيء يوسع الضيق اللي جالك شوفوا يا جماعة لو احنا الاتنين عاوزين نتفق على اتفاق حضرتك وأي أخت عاوزة تتفق على اتفاق انت وزوجك عاوزين يتفقوا على اتفاق إيه، الاتفاقات ديت أي واحد بيعمل عقد بيعمل شروط بيعمل اتفاقات الاتفاق ده إما يكون مع إيه العقود إما هتكون مع بشر أو عقد مع الله سبحانه وتعالى العقد مع البشر قابل ان احنا نسيبه صح امسك بمعروف او تسريح باحسان عاوز تسيب زوجتك بتسيبها خلاص يا بنت الحلال في شراكه انت شغال فيها فاتح مؤسسه كل واحد بيروح لحاله طب العقد اللي مع الله ما ينفعش تسيبه في يوم من الايام ما ينفعش تقول له يا رب بالنسبه للعقد ده انا انا مش مكمل في اللي بالنسبه للي اتفقناه انا انا اللي انا اتفقت معك فيه وبايعت فيه انا انا ارجع عنه ومش مش هقدر اكمل اه ده ينفع مع زوجتك تقول كده ينفع مع شركتك تقول كده مع الله العقود لا تنتهي العقود لا تنتهي طيب بالنسبة للعقد بقى وانت بتكتب العقد انت اي عقد واحنا بنكتب بنقولك انت ليك كذا وكذا وعليك كذا وكذا صح ليك واحد اتنين تلاتة أربعة عشرة عليك واحد اتنين تلاتة أربعة عشرة تم الاتفاق اه وبنجيب شهود ونمضي طيب ولله المثل الأعلى أنت بقى لو العقد مع الله سبحانه وتعالى ممكن تقول لي إيه شروطك؟ إيه اللي ليك؟ قول له كده أنا ليا واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة عشر ليك حاجة تكتبها؟ طب تشترط حاجة يا سيدي؟ خلينا أنا أساعدك أقول لك تشترط إيه؟ اشترط العدل قول له كده يا رب انا هكتب انا في عقد بيني وبينك اشترط العقد اللي انا ايه العدل انك تكون عدل معايا هتكتبها مش هتكتبها ليه هي موجوده اصلا والا لو كتبتها يبقى انت لا تعرف من الذي عقد تعقد معه العقد ولا ولا تبايع من جميل طيب تشترط الرحمه ان يكون ارحم بيك من امك وابيك وكل من يحبك هتشترط برضه لا مش هتشترط عشان هو ارحم الراحمين طيب جميل يبقى هتشترط الود ان يكون بيحبك ان يكون ايه انه يكون من اسمائه الودود برضه مش هتشترط انت ايه مشكلتك معايا طب هتشترط الجبر ان يجبرك أن يكون جبارا يجبر يجبرك إن كسرت ويكسر غيرك إن ظلمك لا مش هشترط إذا مش لاقي حاجة تكتبها صح فهتسيب اللي ليك فاضي ليه لأن كل الشروط هي موجودة تلقائي طب إيه اللي عليك بقى اكتب يا سيدي خلاص فلما بتتعاقد مع الله وتخلص العقد ده بتكتب شروطك لا ما بتكتبهاش ليه لان هي تلقائي موجوده تشترط ان هو يكون كريم انه يكون شكور انه لا يظلمك انه يضمنك انه يكون حافظ لاعمالك انه يحاسبك بمثقال الذره أنه ينتقم ممن ظلمك ما الحاجات دي موجودة طب تشترطها ليه فلن تشترط طب انت خلصت التعاقد وبتقول الحمد لله انا مش هتعاقد انا مش هقول شروط لانها كلها موجودة وانا عليا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة يتركك لا يبتليك بما لا يعينك على الاستمرار على هذا العقد سيبتليك بما لا يعينك على الاستمرار على هذا العقد ازاي حاجه تغيب عنك حكمته فيها فتبدا تقول له ايه ايه ده هو انت ليه اللي هو هو ايه اللي بيحصل هو احنا مش اتفقنا هو هو هو يبدا بقى يسال نفسه الله هو انت هترجع تاني تشترط العدل هو انت مش قلت ان هو عدل وان هو ودود وان هو رحمن وان هو رحيم هو انت رجعت في كلامك تاني هو انت هترجع في التفويض هو انت هترجع في التوكيل اه فيختبرك الله ويبتليك الله على اشياء هل تستمر في العقد ولا لا هاجر كانت من الاماء من الخلق اللي يظهر منهم انهم رضوا بالعقد ورضوا بالعهد مع الله سبحانه وتعالى فهاجر سألت إبراهيم في الوادي الذي غير ذي زرع بتسأله بتقول له هو أنا هقعد دلوقتي في الصحراء لا في مية ولا في جبال مفيش بشر مفيش أي حاجة ده أنا بيني وبين الموت مسألة دقايق الوحوش هتطلع لي مش عارف حبة تفهمه بتقول له هي الطلعة ديت ديت ده عقد معاك ولا مع مين فلو معاك لا انا مش هسيبك طبعا ليه لان ده ليس من العدل انك تسيبني هنا وتمشي فقالت له آه الله امرك بهذا كانها بتقول له هو العقد ده معاه ولا معاك عشان بس اظبط بوصلتي اصل لو معاك مش هسيبك آه الله امرك فبين لها ان العقد ده والطلعه دي مع الله فقالت له ايه بس انا مجرب العقود دي لن يضيعنا توكل انت على الله بقى لن يضيعه ومش نامت قامت وخدت بالاسباب واتحركت الان هي ابتليت ولا لم تبتلى يعني اختبرت ولا لم تختبر اختبرت ليه لان هو مش مشي من هنا وزمزم جه من هنا لا مفيش ميه الله الله الله الله الله, الله. مش انت اللي قلت لن يضيعنا اه نبتليك بما لا يعينك على الاستمرار ونشوفك هتستمر في العقد ده ولا لا والعهد ده ولا لا والبيعه دي ولا لا مش انت يا هاجر كنت متربيه على معنى اذا كلف كفل اه طب انا كلفت وديك عرفت اللي انا امرت انت عندك يقين ان انا هكفل ولا لا مش انت وقعتي على بياض يعني بياض وقعت ان هي هتبقى في مكان لا فيه سكن لا فيه دعم لا فيه بشر لا فيه ميه ما فيش اي حاجه وقعت على الشيك ده اه بس هي منازل يا جماعه عديت المنزله دي انت دلوقتي منزله ورقه الاختبار اهي نجحت فيها ومضيت على البياض اه تيجي لك ورقه تانية خالص اسمها ايه ورقه العطايا ورقه الشكر كانت الورقه الاولى ورقه اللي ايه استماره كده بتكتب فيها ايه طلباتك ماليش طلبات ايه اشتراطاتك ماليش اشتراطات انا ماليش اشتراطات ليس لي ان اشترط عليك يا رب كل الذي اري اشترطه تلقائي هو موجود يا راجل انت واثق في كده اه واثق في كده فيشدد عليك فلما يشدد عليك يظهر ما بين جنبيك هيظهر يطلع وكل اللي انت مخبيه في قلبك هيطلع كل اللي في قلبك هيطلع فعلا ما أسر عبد سريرة إلا أخرجها الله على فلتات لسانه إلا أخرجها الله على فلتات لسانه كله هيطلع طيب لما هي نجحت في الاختبار ده وفعلا بدأت تتحرك انطلاقا من إن هي بدأت تشتغل على الاتفاق اللي, احنا اللي اتفقته ورضيته اتفرجوا على الشكر اللي حصل لها بقى أول شكر لما هو دعا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي يعني ايه قال يا رب أنا عاوز ناس تروح بقلبها مش بسيوفها أنا عاوز ناس تروح بالقلوب مش بالأقدام أول عطية أول العطايا قبيلة جت صح القبيلة اللي جت لما شافت الماء وبتاع والطيور فقبيلة جورهم راحت قبيلة من أكبر القبائل بتاعة العرب وتتفاجأ إن المرأة بتتعاقد معاهم وتقول لهم أنتوا ليكوا إيه ومش لينا إيه الله الله الله الله الله, الله. امرأة مسكينة تتفق مع قبيلة كاملة من أكبر القبائل اللي في العرب آه عارفين كل مشاريع مكة إلى الآن بسبب العقد ده اللي هي إيه نجحت فيه يقول ايه وارزق اهله شوف كل الدنيا تكدح ومكه تاخد كله يشتغل ويزرع وبتاع ويبعت على مكه كله انت تصرف فلوس وابعت على مكه كل العالم بيبعت يبعت لحوم وفلوس وحجز فنادق وبتاع وما ما سبحان الله وارزق اهله وربنا خلت ذكرها صح لما كانت بتبحث عن الميه وسعت وجت تجري بين العالمتين اللي اللي بتجري فهي جريت عشان كل الرجال يتعل يجروا هنا لكن النساء ما تجريش خلاص هي يوم ما جريت ما كانش حد شايفها لكن النهارده عشان حد شايفك اه كل النساء ما تجريش والرجاله تظل تجري عشان ايه وهم بيجروا كانهم بيشاوروا لك على هاجر يقول لهم هم بيجروا بيجروا شكرا أن الله جعلهم يقتدوا بامرأة وهم بيجروا عارفين قيمة المرأة في الإسلام وكمان لا يوجد مسلم يستطيع أن يحرم ويقصد البيت حجا أو معتمر ويقول أنا معفي من السعي ولو كان نبي ولو كان نبي ممنوع روح زي ما راحت ليه دي احد العطايا للي نجحوا في العقد فانت ناويه تعملي ايه بقى فدي قوانين محركات تساعدك لكن هي الخ... الازمه المركزيه الازمه المركزيه نحن نتعاقد الصبر هو عقد زي عقد الشقه كده عقد بيني وبين بعض المخلوقين فينفذ الصبر ليه؟ لأن العقد مع المخلوق فيه كذا مشكلة رقم واحد أنا مستني رد فعل اتنين إن أنا مستني إن هو اللي يساعدني على الرصيد تلاتة أنا مستني إن هو اللي يشحنني أربعة إن ليه أمد وليه وقت محدد واخدين بالكم كل ده خلاني ان انا ايه يحصل لي الاحباط ده العقد بيني وبين المخلوق فيه شروط فهو لما لما اشترطش انا اشترطت معاه انه يكون عدل ان يكون مؤدب ان يكون رحيم بيا ان يتقي الله فيا طب لما ما عملش كده ايه اللي حصل سبحان الله دخل ابن مسعود على النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يوعك يعني يتوجع من الألم فقال له الرسول قال له يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا بتتعب أوي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أجل إني أوعك كما يوعك يعني أتوجع كما يتوجع رجلان منكم فقال له ابن مسعود ذلك أن لك أجرين أجرين ده عشان انت ليك اجرين قال النبي اجل ذلك كذلك ثم قال له النبي وهو في عز التعب يرى المسلمين ومشفق عليهم قال وما من مسلم يصيبه اذى شوكه فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها عارفين عما تجيب الشجرة كده وتهزها فالورق بتاعها يقع الشجر الدبلان ده عشان تفهم الحديث ده لا عمرك ما تفهمه إلا وأنت منطلق من فكرة ما فيهاش ربع شك ولا ذرة شك وهي أن الله رحيم غني عن عذاب عباده المؤمنين ما يفعل الله بعذابكم بعض الناس بيتعامل مع الله حاشاه كما يتعامل مع المخلوق هو ده المشكلة اللي بتعمل التصور عشان كده من أبرك العقائد على وجه الأرض عقيدة أهل السنة والجماعة ما تقولك ليس كمثله شيء ليه؟ لأن بعض الناس بيتعامل كأن الله زي الأمير بيتلذذ بعذاب الناس المشك... اللقطة دي هي أخطر ما في أهل البلاء لو وقعوا فيها لأنه لازم ينطلق أن الله حاشا أن يكون هذا ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم أن الله سبحانه وتعالى رحيم غني عن عذاب عباده المؤمنين منهم خاصة وكل ما يبدو لك على غير ذلك فهو من حكمة الله اللي غابت عن فهمك البشري القاصر كل ما في الأمر أن الدنيا دار الامتحان ليست دار الشهادة دار البلاء مش دار الجزاء ليه؟ لأن من رحمة الله إن مش ي... إن مش يحاسبك يعني استشعر كده إن والدك بيقول لك إيه؟ أنا بص أنا هنعمك يا سيدي احنا رايحين تخيلوا كده ان احنا مسافرين لمده ثلاث ايام رايحين السعوديه نعمل عمره اربع ايام وراجعين فيجي والدك يقول لك شوف انا هخليك عايش ملك في الاربع ايام بس بعدها مالكش حاجه عندي ولا يقول لك اجتهد وشوف انت هتعيش ازاي واصبر على الزحمه واصبر على السكن وهخليك تعيش ملك أول ما نرجع بالله عليكم دنيويا كده تختار الاختيار الهون التاني ولا شك التاني ولا شك لو انت عاقل ليه لان واحد بيقولك هشغلك هبسطك تلات ايام بس بعدها انسى ولا واحد يقولك طول عمرك تظل في السماء عايش أمير وملك طلباتك مجابة رصيد في البنك بلا حساب أيهما تحب ولله المثل الأعلى الدنيا مش جايبة ثلاث دقايق بالنسبة للآخرة فمن عدله سبحانه ومن رحمته سبحانه لا يحاسبك تمام الحساب ولا يعطيك تمام العطايا في الثلاث دقائق دي عشان كده ابن القيم بيقول لنا الناس منذ خلقوا ما يزالون مسافرين وليس لهم محط رحال إلا في الجنة والنار واخدين بالكم يعني معنى كده اللي مبسوط النهارده مش ليه حاجه في الاخره انا ما قلتش كده يا جماعه ولا لمحت بكده ولا قربت من كده خالص لو كان المرض عذاب ما اصيب به خيره خلق الله سبحانه وتعالى شوفوا العبد الايوبي ايوب عليه السلام عشان تعرف القلب الأيوبي بيبقى عايش إزاي سنوات عشرات السنوات قعيد والناس نفرة منه وكله بعيد عنه وبتاع وبيقول إيه كل الإيلام بتاعه إيه كل طلباته إيه مسني الضر مسني أنا بس مجرد أنا حاسس إن في ضر مسني مؤدب وهو بيتكلم مع الله مسني وأنت أرحم الراحمين ما قالوش فاشفني يعني رغم اللي طلب لو طلب فاشفني عادي جدا لكن كأنه يقول يا أرحم الراحمين أنت أرحم بي من نفسي التي تريد الشفاء فأنت أرحم بي اللهم اشفني لا اللهم أتقني لا يسأل الله العفو والعافية لكن بيقول له أنت أرحم الراحمين يعني كأنه بيقول له اشفيني يا أرحم الراحمين ويستحضر الحكمة حتى لو ما جاش الشفاء أو أطال أنا عارف إنك أرحم الراحمين وإن الكلام ده الحكمة فالمرض فيه حكمة الأمراض جند من جنود الله هو خلايا السرطان دي جند من جنود الله هي جاية لك كده يعني هي كده مرة واحدة كده أنت لقيت مرة واحدة عافانا الله وإياك إن الموضوع ده حصل لا له ما إيه معقبات في ملائكة الملائكة دي بتحميك من قدام ومن ورا وعن يمينك وعن شمالك كمية الميكروبات اللي موجودة في الأكل وفي الشرب والجماعة اللي بيدرسوا في الطب عارفين كده كويس أما يجي يحللوا مية ولا يشوفوا الميكروبات المنتشرة أمال دي كلها مش بتبهدل في البني آدمين ليه؟ قال لك خلاص يحفظونه من أمر الله طب فإذا جاء أمر الله عدوا عدوا الخلية دي خلاص تعدي ليه هو جند مبعوث لك فالأمراض جند من جنود الله يستخدمها حيث يشاء وعلى من يشاء في الوقت الذي يشاء فاللي بيست... اللي اللي بيستقيم ليه فهم الحكمة بيسهل عليه الصبر ويخرج من الأمر بالأجر والجبر طب اللي بيستعصى عليه الفهم وعاوز يفهم وليه يغضب ويسخط ويخرج من الأمر بالوزر ولن يرفع عنه أي شيء عشان كده إن تصبر مضى عليك القدر وأجرت كده كده القدر هيتم القدر خلاص تم ابنها مات إن صبرتي فمضى القدر القدر مكمل وأجرتي وإن تسخطتي مضى القدر وأجرتي برضه هتاخدي وزر هو القدر مشي يعني منطقيا لازم تصبر من الناحية المنطقية المحضة يعني عقلا كده زي ما بيقولوا ممكن واحد يبتعد عن الله سبحانه وتعالى فيكره الله ابتعاد هذا العبد ويريد أن يقربه فيرسل عليه المرض ليعيده إليه فإن عاد إيه اللي حصل رفعه عنه فعندما ينزل بك المرض راجع حساباتك يا سيدي ليه اذبح إسماعيل نذبح إسماعيل وهات السكين ونيجي نذبح إسماعيل ده الظاهر صح طب لما أسلم ايه اللي حصل؟ لا لا خد اسماعيل وعليه عرض كمان اسحاق. نحن لم نكن نريد دم اسماعيل لكن نريد مهجة قلب الخليل. احنا كنا نريد اختبار قلب الخليل. فالانسان لما سبحان الله يبعد عن الله وتأتيه الرسائل كان المفترض يقول له يا رب لك الحمد زهدت فيك لحظة غفلة وأنا الفقير إليك فلم تزهد بي وأنت الغني عني لك الحمد ربي قد فهمت حكمتك ها قد عدت إليك طب في واحد قريب من الله بس ملوش ذنوب لأن في واحد دلوقتي كأنه الشيطان قال له طب ما احنا كويسين يعني احنا مش بعاد طب ليه بتولينا لكن ما من قريب إلا وله هنات لأخطاء في زوجة لم يعاملها تمام حسن المعاملة أخ لم يصله تمام الوصل تجارة لم يقم بها تمام القيامة لسان ما ظبطوش وقال ما لا ينبغي أن يقال في عين نظرت إلى ما لا ينبغي أن ينظر فيرسل, فيرسل الله سبحانه وتعالى له المرض ليطهره مما اقترف ويحط عنه الخطايا كما تحط الأشجار أوراقها في الخريف. المرض خريف السيئات، به تتساقط، فقل يا رب لك الحمد، لقد اقتربت منك قربا كان فيه لوسة، وعبدتك عبادة كان فيها مشوبة، فلك الحمد أنك تريد أن تطهرني لأقدم عليك نقيا. استشعر أنك في لسانك بعض الآفات. عارفين الناس اللي عندها اللسان بتاعها مليان قرح احيانا كده يجيله قرح مش عارف ياكل ولا يشرب تخيل ان لسانك في الصحيفه بتاعتك برضه يوم القيامه يبقى اشبه بكده بس مش اللسان الجوارح ما نتج عنه تلاقي اه كلام حلو بس في في حاجات سودة كتير في في الصحيفه غيبه نميمه تريقه سخريه سوء ظن بتاع الكلام ده كله انت مش هتحب تدخل على ربنا بالورقه دي مش هينفع تحب انك تدخل على الله بالصحيفه دي بالكتاب ده تخيل انك خيرت بين ان تدخل عليه هكذا وبين ان تدخل عليه بصحيفه نقيه بيضاء تغبط عليها اي الاشياء تختار النقيه صح آه. ياتي النقاء ازاي فيقدر عليك بعض الهنات زي ما قلت لكم كده من يومين احيانا تبقى انت لابس قميص متكسر القميص متبهدل تمشي كده واحد يقول يا عم اللي انت بتعمله ده ايه يا حبيبي ايه اللي انت ما بصيتش يا ابني نفسك في المرايه فالناس كلها ايه تتضايق من السمت ده استشعر كده عريس لابس البدله ولا القميص بتاعه وهو رايح لزوجته والدنيا متلخبطه رايح رؤيه شرعيه والدنيا متبهدله ممكن تقول لك انا لبسه مبهطن مش عجبان مش عاجبني صح فيجي ايه لما يكوي القميص ده بيدخل الدنيا متهندمه فيحلو هذا الوجه في عيون الناس فقد جمل نفسه عندما جلس بينهم فسبحان من يجلي بعض عباده بالكي فأحيانا أنت محتاج تتكوي عشان تبقى كويس لأنك مش هينفع تقبل علينا وأنت هكذا فيجي لك إيه تكة طب يعني سامحني يعني أنا لا كنت عاصي ولا عندي الهنات دي يعني أنت واحد من أهل الجنة يعني الصراحة أنا حاسس بكده ماشي يا سيدي هتنزل معاك بما انك من اهل الجنه وراجل كويس قد يكتب الله كرما منه لك منزله في الجنه لا تبلغها بعملك قد يكون ليك منزله في الجنه تبقى بجوار مصعب بن عمير واسعد بن زراره او انت تكوني بجوار مريم وفاطمه بنت محمد لكن أعمالك مش جايبة فيرسل الله عليك المرض والابتلاء عشان ترتفعي للجدارة دي فإن لم تكن قد ابتعدت أساسا وإن كنت قريبا كما ينبغي للعبد أن يكون فأحسن الظن بالرحمن مرتبة في الجنة ليس لك عمل يوصله إليك في بعض الناس يتقال له إيه فين التنسيق صح عشان تخش طب محتاج تنسيق طب وعشان تدخل فردوس الأعلى محتاج تنسيق محتاج درجات طب أنا مش جايبها آه كرما منه كرما منه سبحانه وتعالى يقدر عليك بعض الأشياء ليدخلك إياها لك الحمد ربي أنت قيوم السماوات والأرض تريد لي رفعة عجزت أن أصل إليها بعملي فأعنتني إذ ابتليتني الله أكبر عشان كده قد تؤلمك مرارة الصبر لكن حين يحل العوض ستنسى كل ما أوجعك ابن القيم بيقول لنا بعض الحاجات الجميلة جدا اللي تساعدنا بيقول ثلاثة أشياء تبعث على الصبر على البلاء بس هقولها لو اتأكدت إن أنا ما عدتش ساعة طيب إحنا لسه ساعة إلا ربع إن شاء الله إيه مش هزود عن الساعة فابن القيم بيقول لنا ثلاث أشياء تبعث على الصبر على البلاء إيه هم يا ابن القيم أحدها ملاحظة حسن الجزاء إنك تشوف حسن الجزاء ثبت عينك على الجايزة وإحنا قلنا تصبر إن بصرت لو بصرت بقى عندك بصر وبصرت على الجايزة خلاص بقى عندك بصيرة بصرت بصرت بها على الجائزة انتهى خلاص فملاحظة حسن الجزاء وعلى حسب الملاحظة والوثوق به تكون واثق بيه انت ممكن تشوفها بس تقول لي انا مش ضامن ان انا هاخدها انا مش ضامن ان ايه ان ان الكلام ده صحيح انا مش ضامن ان الجنه عرضها السماوات والارض انا حاسه ان الجنه لا صوت احدنا في الجنه خير من ملء الارض مش حساها مش قلقانه لا هو بيقول لك ايه على حسب الملاحظه والوثوق به ومطالعته يخف حمل البلاء لشهود العوض خاصة الصبر عند الصدمة الأولى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن كل شيء بيبدأ صغير وبينتهي كبير إلا الصدمات والبلاءات تبدأ كبيرة وتنتهي صغيرة فعلى حسب المطالعة هيخف الحمل التاني يا ابن القيم ماشي الأول ملاحظة حسن الجزاء والوثوق به التاني إيه يا ابن القيم قال لك انتظار روح الفرج يعني راحته ونسيمه ولذته فإن الانتظار والمطالعة والترقب يخفف حمل المشقة يعني ايه برضه نقولها للحبيبة وهم فاهمين الحبيبة الحلال واحدة معقود عليها زوجها قال لها ايه انا عندي نبطشية وهتأخر شوية بس انا هاجي على بعد الساعة عشرة وقاعدة بقى من الساعة تسعة وتسعة ايه قاعدة من الساعة سبعة قدام المراية وتظبط ال wing اليمين تظبط ال wing الشمال وتعدل مش عارف الفستان وتعمل ايه وتلحق تشوف المطبخ والمش عارف الايه والكنافه بالمانجا اللي مجهزاها والزبادي بالفراوله وقاعده تعمل الكلام ده وتبص في الساعه الساعه 11 خلاص هانت انا جاي, جاي ان شاء الله جاي دلوقتي ترن عليه يقول لها لسه دخلنا في 11 ونص مامتها تقول لها وبعدين بقى يا اسماء خلاص احنا اتاخرنا يقول لها يا ماما ما فيش مشكله خشي حضرتك نامي انت وعما يجي هصحيكي كله يهون عشان ايه عشان حبيب العيون ده فيبدا ايه تنتظر وبعدين برضه تنتظر دخلنا في الساعة واحدة إيه يا بنتي عيب كده إن هو يجي يا ماما لأ ده هو قال إن شاء الله عشان نقيم الليل مع بعض يا بنتي أنت هتقيمي الليل وأنت بال... بالشكل ده إزاي؟ هتخشي تتوضي بعد اللي أنت عملتيه ده كله وتلبسي إزدالك والكلام ده ان شاء الله هنقيم الليل وننزل نصلي الفجر ونبقى برضه طاعه ومش عارف ونتدرب واحنا في شعبان وداخلين عليه وده شهر ترفع فيه الاعمال وعمل يرفع ليه ان انا وهو بنقيم الليل وبعدين يجي الساعه كام على اتنين الا ربع يجي وهي ايه والدنيا برد تلج وهي مش لابسه اللبس الشتوي قوي يعني في الاخر اخوه هيطلع بقى بتاع تالتة اعدادي ولا بتاع تالتة ثانوي ولا اولى جامعة ده انه ايه ياخدها بايه يسلقها بلسان ايه بألسنة حداد اه ما مستنيه يا سيدي الكل ما هو ده اللي ايه ما هي منتظره قاعده طول اليوم ماسكه الموبايل مش عارف ايه قلبها لو جاوب هيقول ايه انتظار المحب روح الفرج هو ده عشان كده يا جماعه المؤمل لا يجد الألم المؤمل لا يجد الألم هو مؤمل أنه سيأي عشان كده تلاقي دايما في القرآن يقول لك إيه وانتظروا إنا منتظرون انتظروا صح تلاقي كده إيه أنتوا وأنتوا عادي جدا انتظروا وإحنا منتظرين إحنا ننتظر الفرج وإحنا منتظرين الصبر وإحنا منتظرين قضاء الله منتظرين حكم الله عندنا يقين فيه فابن القيم يقول انتظار روح الفرج يعني راحته ونسيمه ولذته فإن انتظاره ومطالعته وترقبه يخفف حمل المشقة ولا سيما عند قوة الرجاء والقطع بالفرج ده هو جاي يقينا وقال لي ان هو جاي وكمان ده معاه ايه حلويات النهارده من اللي حضرتك بتحبيها يا امي فايه اللي خلاها تصبر انها تحبه فالذي خفف المشاق والآلام والجهد ده كله هو ده اللي حصل سبحان الله طيب الثالث يا ابن القيم قلت لنا ملاحظة حسن الجزاء والثاني الانتظار روح الفرج طب والثالث قال لك وتهوين البلية بأمرين اللي يهون عليك البلية حاجتين ايه هما يا ابن القيم قال لك إحداهما أن يعد نعم الله عليه وأياديه عنده يعد النعم النعم بقى عد يا سيدي النعم عد النعم ايه هي النعم انك بتتكلم اه وانت هتحاسبني على الكلام ده انا هحاسبك على الرمش أحاسبك على الرمش وأنا قلت لكم أنا كنت بزور حد من أسبوعين أخطف في في- يعني شباب ما شاء الله قتل بالله لكن أعضاؤه الأربعة لا ت- لا يتحرك فيه إلا الرمش عينه بس اللي تتحرك وسامع كل حاجة ومدرك لكل حاجة طب انت ما بيتكلمش ما بيتكلمش الأكس الأكل والهواء داخله من خلال أنبوب نبدأ بقى نشوف هو فقد إيه وأنت خدت إيه ونبدأ نحسب بعض الن- النعم دي يعني أنت عاوز تخش الحمام بتخش صح هو لأ هو ما بيخشش الحمام زيك زيه كده هو عاوز يخش لأ أنت مفيش أي حاجة ولو عاوز يوصل لك معلومة لا ده هيوصلها لك بطريقه صعبه جدا جدا جدا وهيلف لفه كبيره يعني عشان يقول لك مثلا ان هو عاوز ايه ممكن تقعد 10 دقائق ربع ساعه عشان تفهم اكيد الراجل ده بقى قاعد امال يتسخط لا والله ده عما تيجي تقول له انصحني يقول لك استثمر حياتك قبل موتك وصحتك قبل فراغك عاملين ايه مع القران عاملين ايه مع كذا وجهه يشع الرضا ليه هي بقى انك تع- تهوين البلية بأمرين ان يعد نعم الله عليه هو شايف من أجل نعم الله عليه أنه مع كل هذه البلاءات لم تسلبت حركة القدم وحركة اليد وحركة اللسان وحركة كذا وكذا وكذا ولم تسلب منه نعمة الإيمان نعمة التوحيد ان انا موحد اه معي ما معي ما ليس مع الاخرين في ناس كتير فقدوا النعمه ديت فانت بقى فابن القيم يقول لك اللي يهون البليه ايه انك تعد نعم الله عليك ادخل المستشفيات وعد النعم لا ديت عندها سرطان دي عنده سرطان الرئه ده عنده ابنه عنده كهرباء على المخ وده عنده مش عارف الفقرات بتاعته كذا وده عنده صداع مزمن وده مسحور وده مش عارف ايه وده زوجها ضبط متلبس بقضية أخلاقية وده ده مسجون عشان عنده فلوس كذا وده وده وده عد عد بقى ورينا النعم بتاعتك كده عاوزين نسمع منك فأن طب في واحد شايف مش شايف ان في نعمة واحد بيقول لك والله انا م- مش شايف يعني مش عارف اعد جميل ده بيبقى مشكلته فين مشكلته ان ان ان البصر عنده مش شغال فعشان كده ما بيشوفش اه فياخد على دماغه عشان البصر يشتغل واخدين بالكم ده هو مش شايف فايه اللي يحصل له اه احنا ه- ياخد بقى الالكتريك يشتغل على الايه على الجارحه دي عشان تبدا ايه تتحرك فعما ي- يضغط عليه نبدا ن- ايه نستفز هذه الجارحه عشان تبدا تشوف يقول لك بس بس بس الحمد لله بدات ابص بس خلاص يبقى هو البلاء عشان تشوف فطالما ما شفتش اه لا يبقى انت عندك خلل فين زي بالظبط واحد كده تديله ايه فاكرين ايام كورونا تديله الاكل يقول لك انا مش متذوق ي- يشم حاجه يقول لك انا مش شامم يبقى الجريحه واقفه صح اه هنشغلها لك احنا بقى فلو النهارده جيت في اي بلاء فقدت التقاط النعم ومش عارف تعدها اه بس يبقى انت موعود مع بلاء يساعدك على أن تلتقط النعمة لسه لسه ما لقطتش واخدين بالكم فابن القيم بيقول لك اللي هيهون البلية بقى أمرين إيه هما أن تعد نعم الله أن يعد نعم الله عليه وأياديه عنده فإن عجز عن عدها وأيس من حصرها هان عليه ما هو فيه من البلاء ورآه بالنسبة إلى أياد الله ونعمه كقطرة من بحر كقطرة من بحر واحد رحت قلت له انا عاوز منك 20 جنيه ماسكه بعضها لو سمحت عاوز 20 جنيه ماسكه بعضها لو سمحت راح مديك ايه قال لك بص يا ابني اقعد عاوز احكي لك حاجه عاوز اديك حاجه راح مطلع ورقه اول حاجه قال لك انا ليا في القاهره التجمع الخامس فيلا 640 متر وفي حمام سباحة وحديقة وهي تلات أدوار دي هدية مني ليك ولأولادك خدت الورقة دي اه استنى ده رصيد في البنك عندي الرصيد ده فيه 14 مليون دولار دول هدية مني لبنتك اللي ربنا لسه رازقها لك خلاص شايف نص كيلو الذهب ده اه دول هدية للست الغلبانة الما ايه اللي كانت مسكينة لسه والدة ديت قول لها دي هدية مني شايف البقر ده كله والغنم ده كله اه ده بتاعك خده عشان تعمل عقيقة للأولاد والكلام ده كله بعد ما خلص كل حاجة بتقول له ايه انا بقى عاوز افهم وحاطط ايدك في وسطك وقاعد عمال تهز كده بتقول له إيه؟ فين بقى ال 20 جنيه المفترض تتقال له ايه ايه المفترض ايه المفترض اللي إيه يتقال يتقال له والله العظيم وبالله وتالله المثال اللي انا قلت قلته ده هو بحر نقطة في بحر الحسنات والنعم اللي ربنا بيعاملنا بيها المثال ده المثال ده انت ما بتتعاملش بيه لان ده دي نقطة انت ما بتعملش بالمثال ده ده اقل بكتير من اللي انت حقيقي متفقين معاك عليه ودي مشاكل ناس كتير يجي يرفع ايده يقول له يا رب اديني كذا اديني كذا اديني كذا يديله بعملة تانية يقول له لا اصل انت ما اديتنيش العملة دي يعني انت ما اديتنيش بالعملة دي فيبقى أول حاجة أن يعد نعم الله اللي هيهون البلية طب التانية يا ابن القيم قال لك أن يذكر سوالف النعم التي أنعم الله بها عليه فهذا يتعلق بالماضي وتتعدد أياد- أيادي المنن يتع... وبإيه؟ وتعداد أيادي المنن يتعلق بالحال يا سلام شوفوا يا جماعة يقول الله يقول ابن ال... ابن الجوزي والكلمة جميلة قوي وهو بيعمل سجع على قوله إني جزيتهم اليوم بما صبروا قال لله أقوام امتثلوا ما أمروا وزجروا عن الزلل فانزجروا فإذا لاحت الدنيا غابوا وإذا بانت الآخرة أو الأخرى حضروا فلو رأيتهم في القيامة إذا حشروا إني جزيتهم اليوم بما صبروا جن عليهم الليل فسهروا وطالعوا صحف الذنوب فانكسروا وطرقوا باب المحبوب واعتذروا وبالغوا في المطلوب ثم حذروا فانظر بماذا وعدوا في الذكر وذكروا إني جزيتهم اليوم بما صبروا رب- ربحوا والله وما خسروا ربحوا والله ما خسروا وعاهدوا على الزهد فما غدروا واحتالوا على نفوسهم فملكوا وأسروا وتفقدوا أنه المولى فاعترفوا وشكروا إني جزيتهم اليوم بما صبروا بيوتهم في خلوها كالصوامع وعيونهم تنظر بالتقى من طرف خاشع والأجفان قد سحت سحب المدامع تسقي بذر الفكر الذي بذروا إني جزيتهم اليوم بما صبروا فعشان كده ابن القيم بيقول لنا أشوف بقى عندنا ساعة ولا لأ باقي دقيقة خلونا أكمل كلامه سريعا في دقيقة فبيقول لك اللي هيعينك بيقول بقى في كل- في وقت تاني آه، اللي يعينك على الصبر واحد شهود الجزاء والثواب اتنين شهود تكفير السيئات ثلاثة شهود القدر السابق الجاري بها وإن اللي حصل النهاردة ليك مقدر في أم الكتاب قبل أن تخلق أنت وقبل أن تخلق السماوات والأرض فلا بد منها فالجزع لن يزيدك إلا بلاء أربعة شهود حق الله عليك في تلك البلوى وواجبه فيها وهو الصبر بلا خلاف بين الأمة خامس قال لك شهود ترتبها أي ترتب الذنب ده ترتب المصيبة دي ترتبها عليه بذنبه يعني هي أصلا ما جاتش إلا من الذنوب كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وده عام في كل مصيبة سواء كبيرة ولا صغيرة فإيه اللي يحصل لو أنت شاهدت كده تبقى مشغول بالاستغفار أكثر ما مشغول بسبب الإيه المصيبة السادس أن يعلم أن الله قد ارتضاها له يا سلام على الجمال ابن القيم ده يا جماعة كان فاتح لا بتقول لي كوتشنج ولا تقول لي مش عارف ايه ولا الكلام الهندي ده هو اي واحد يا جماعه بيبقى قريب من الوحي بتستغنى بمحتواه عن محتوى من سواه لكن انتوا عارفين الجماعه بتوعت التكاتك ده انهم ايه يمزحوا كده يقول لك ولكنكم قوم تحبون الكفار وتحبون ايه الاشرار هو سبحان الله اي واحد هتجدوه من أهل الإيه؟ الدعوة ومن أهل العلم محتك بالوحي ومرتبط بكتاب الله وسنة رسول الله صدقني هتلاقي نفسك مش محتاج غيره إلا في أمور يعني فرعية جدا جدا جدا جدا كان في واحد في يوم من الأيام بيتكلم في المهارات العقلية ودورة عميقة جدا جدا وازاي تفكر وازاي تنقد التفكير النقدي والتفكير العقدي والكلام ده ففي الاخر خالص كان اخر دقيقه في الدوره قال اختم بالاتي من اقترب من القران واهتم به وصاحبه لن يحتاج لحرف في الدوره التي قلتها مش هيحتاج مني حاجه مش هيحتاج ليه ان كل القصه هو القران نزل ليه يا جماعه هو الوحي نزل ليه والنقطه ديت اوعى تنسوها هو ربنا سبحانه وتعالى انزل وحي ليه عشان تزكيه نفسك وضبط دماغك وضبط نفسيتك وان المجتمع يكون ايه ماشي بانضباط وان الحياه تبقى منسجمه مع ما يريد الله مش ربنا قال لنا لا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها هو ادهنا صالحه وجاب لنا نبي ومعاه وحي يساعد على بقاء الصلاح صلاح البشر وصلاح الكون فانت لو قربت هتدنك منسجم والدنيا معتدله والدنيا رايقه لكن سبحان الله فيقول ابن القيم السادس أن يعلم أن الله قد ارتضاها له واختارها وقسمها وأن العبودية تقتضي رضاه بما رضي له به سيده مولاه في يوم من الايام قعد ثلاثه من السلف منهم سفيان فكل واحد بيقول له انت تتمنى ايه فقال انا اتمنى 1 2 3 4 والتاني قال له انا اتمنى 1 2 3 4 جمله سفيان قال له ايه الاحب ليك وتتمناه قال احبه لي ما اختاره لي ولي الاحب لي ليا اللي يختاره ليا يعني ايه هو يقول لك بص انا اتمنى واتمنى وكل حاجه بس في الاخر خالص اللي هيكتبه عليا هو ده الاحب ليا فأن يعلم أن المصيبة أن أن المصيبة قد ارتضاها الله له واختارها له ربنا قدر عليك دي مش معنى أن هو قدر عليك أنك مش قدر هو قدر عليك وقال لك تدفعها إزاي إداك أسباب الدفع مش واحد يقول لك وربنا قدرها بقى عرف نستسلم لا ده هو قدرها وقال لك إيه أنا أحب منك أن تدفعها بهذه الأسباب السابع أن يعلم أن هذه المصيبة هي دواء نافع ساقه إليه الطبيب العليم بمصلحته. نجم ابن القيم ده نجم. يقول لك إن المصيبة دواء نافع ساقه إليه الطبيب العليم بمصلحته الرحيم به فليصبر على تجرعه ولا يتقيأه بتسخطه وشكواه فيذهب نفعه باطلا. بيقول لك بلاش تقيؤ بقى. الثامن يا ابن القيم قال لك أن يعلم أن في عقب هذا الدواء من الشفاء والعافية والصحة وزوال الألم ما لا يحصل بدونه فإذا طالعت نفسه كراهية هذا الدواء ومرته فلينظر إلى عاقبته وحسن التأثير عارفين كده ماما ما تيجي تدي ليه دواء الكحة للعيال يا ماما قرحت ومش قادر وبتاع نضغط ليه مهما كانت المرارة نحن نرى العاقبة ابن القيم بيقول لنا التاسع أن يعلم أن المصيبة ما جاءت لتهلكه وتقتله إنما جاءت لتمتحن صبره وتبتليه فيتبين حينئذ هل يصلح لاستخدامه وجعله من أوليائه وحزبه أم لا هي بس احنا عاوزين ايه نظهرك ونطلع النتيجة واخدين بالكم طب العاشر يا ابن القيم عشان نختم عشان عدينا الساعة والناس عاوزة تخلص خلاص ابن القيم ايه هيريحنا عشان ايه عدينا الساعة بيقول لك أن يعلم أنه سبحانه يربي عبده على السراء والضراء والنعماء والبلاء فيستخرج منه عبوديته في جميع الأحوال فإن العبد على الحقيقة من قام بعبودية الله على اختلاف الأحوال وأما عبد السراء والعافية الذي يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه فليس من عبيده الذي اختارهم لعبوديته ابن القيم ده ايه نجم بقول لك في واحد بتاع السراء بس يقول لك أنا بعبده في السراء والعافية أما مش بتاع ضراء خالد بن الوليد أول ما نجيب سيرته معنى إيجابي عندك ورمز كبير في قلبك ولا لأ حمزة رضي الله عنه طب هو انت تعرف عنه حاجة أشهر من القتال والجهاد والشجاعة الأصل لأ صح اه طيب هو في قتال وجهاد آه ما فيهوش دم وقتال وغربة و... وكده لكن الله يحب أن يتخذ منا شهداء ربنا بيحب إنك تدافع عن دينه دي عبادة ربنا بيحبها فلن تتم إلا بوجود بعض الشر فاهمين؟ دي عبادة يحبها الله وإحنا بنحبها عمرها ما هتيجي إلا إيه؟ الجو ده ليه إحنا بنحب الأمهات؟ وكلنا بنقول الأم الأم الأم الأم الأم سواء الحب الفطري والحب الشرعي ليه؟ هي لو في واحده بتتعامل مع موضوع الام ده ان هي بتختار اللي هي عاوزاه الزوج اللي هي عاوزاه وتختار الشروط اللي هي عاوزاها ومجرد بس ان هي قضاء الوتر انتهى انا مش مسؤوله عن الولد ده لا رعايته ولا تربيته ولا بتاع انت اسمك ام مالكيش علاقه بالموضوع ده لكن الام عشان في تعب واخدين بالكم يقول لك امي اللي ربتنا امي اللي صبرت علينا امي اللي عملت امي امي امي امي مفيش واحد بيقول ام وبيتغزل فيها الا هو بيذكر ايه قصه كفاحها وقصه رحمتها صح لولا وده كان في بعض الش... الأش... بعض البلاءات اللي قدرت عشان تظهر المعدن الجميل ده يا جماعه الذهب عم بنجيبه بالارض ونقت... ونجيبه من الصخور والجبال مش هيبقى ذهب الا لو ما دخل لازم يدخل الفرن لازم يدخل الفرن عشان يبقى ذهب ويبقى غالي وتدفع فيه فلوس واللي معاه ذهب ده للناس اللي هي فهو كده انت كذلك برضه انت انت انقى واكرم عند الله من الذهب من من ذهب الدنيا كلها فلازم تدخل في الافران الافران دي شويه بلاءات الافران ده تغير زوج تغير اولاد تغير زوجه هي دي الافران الحياه ومع أول غمسة نجلس على الأريكة غدا ونقول والله ما زقنا بؤسا قط أسأل الله أن يرزقني وإياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام جزاكم الله